أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
يا مشيئة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه اللهم قد حرمنا صحبته اللهم فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة أهلا ومرحبا بكم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكنا ابتدينا من الحلقة الماضية في مدارسة سنته صلى الله عليه وسلم قلنا هنبتدي نشوف التطبيقات العملية النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته كيف كانت هيئته كيف كان يعيش كيف كان يأكل كيف كان يشرب هكذا فإن شاء الله نبدأ في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علشان نبتدي نطبق هذه السيرة وهذه السنة في حياتنا لو فاكرين احنا حطينا عناوين أساسية لبرنامجنا كان أول حاجة اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته صلى الله عليه وسلم وقلنا الشعار الثاني اللي كان عنوان حلقة الحلقة الماضية لن تفوتني سنة والشعار الثالث من أحيا سنتي فقد أحبني والشعار الرابع قلنا نطبق سنته ولو مرة وخدناها من كلام سيدنا سفيان الثوري لما كان يقول ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة ومن خلال العناوين دي ومن خلال الشعارات دي عايز ابتدي معاكم حلقتنا النهاردة إن شاء الله تعرفوا قصة سيدنا خبيب سيدنا خبيب كان في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة اسمها حادثة الرجيع كان في قبيلتين أتوا إلى النبي أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمهم قبيلة عضل والقارة وطلبوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معاهم مجموعة من الصحابة علشان يعلموا هاتين القبيلتين الإسلام وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم انتدب معهم مجموعة من الصحابة كان فيهم سيدنا خبيب ابن عدي ومعاهم وأمر عليهم سيدنا عاصم ابن ثابت راحت قبيلة اسمها قبيلة هذيل وهم في الطريق قطعوا عليهم الطريق وخرجوا عليهم هم كانوا يعني مجموعة قليلة خرجوا عليهم بنفر كثير جدا وسوموهم قالوا لهم خلاص احنا مش هنعمل لكم حاجه ولا هنقتل من حد منكم حاجه بس استسلموا فبالفعل استسلموا لكن هم خانوا عهدهم وبالفعل قاموا بقتل مجموعه من الصحابه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم للقبيلتين اللي هم عضل والقاره كان سيدنا خبيب وقع في الاسر فالشاهد ان هم لما ربطوه وأرادوا صلبه فكان اتحط في مجموعة من الناس ففي وقت من الأوقات بنت من البنات اللي القبيلة هذيل دي طلب منها سيدنا خبيب موس وقال يعني طلب موس وهو المفروض مربوط فالبنت ادته تعرفوا كان عايز الموس ليه أراد أن يستحد يعني يشيل الشعر الزائد من جسده لأنه عارف أنه خلاص سيقتل في سبيل الله فأراد ألا يترك هذه السنة يعني يا جماعة لما الواحد يقرأ هذا الخبر يعني هي احنا بدماغنا هنقعد نقول هي حبكت دلوقتي ده خلاص هيتقتل ايه اللي دخل موضوع سنن الفطره دلوقتي فاخذ منها هذا وبالفعل استحد ثم بعد ذلك اتت المراه لقت بنتها الصغيره على حجر سيدنا خبيب ووجدت الموس في ايديه فخافت انه يعمل فيها حاجه فقال لها على ما تخشين أتظنين أن أغدر بك إنا لم نؤمر بالغدر وجم بعد كده وصلبوه وقتلوه قال سيدنا خبيب الأبيات الشهيرة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي خدنا منها إيه؟ خدنا منها المدخل ده انه سنه النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه كانوا معظمينها حتى الحاجات اللي احنا بنشوف انها يعني مش من الحاجات المهمه قوي يعني امور سنن الفطره دي اللي هو يعني اللحيه وقص الاظافر وإزالة الشعر الزائد في الجسم كشعر العانة وغيرها الأمور اللي هي من سنن الفطرة حتى دي كانوا الصحابة معظمينها جدا لأنها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعشان كده أنا عايز الروح دي الروح بتاعت سيدنا خبيب دي تبقى عندنا كلنا يا جماعة وإحنا بنتكلم على أي شيء من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى نحس إن إحنا دلوقتي وهنبتدي من الحلقة دي نستشعر إن إحنا هنقضي يوم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخيلوا دلوقتي وأغمضوا أعينكم واستشعروا إن أنتوا دلوقتي دخلتوا مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم استشعروا إن أنت داخل ودلوقتي وجها لوجه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم اتصور معايا كده النبي صلى الله عليه وسلم صفته هيئته واحنا بنتكلم النهارده عن شكله صلى الله عليه وسلم كان شكله ايه كان لبسه ايه كانت عمامته ازاي كان هو صلى الله عليه وسلم عايز اتصوره وعايز اعيش المعنى الحلو ده في وجداني النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا وجهه مدور يشع نورا كأن الشمس تجري في جبهته صلى الله عليه وسلم لونه لكان أبيض شديد البياض ولا أسمر فبياضه كان إلى السمرة أو مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم يقول لك كأنما صيغ من فضة عارف اللون الفضي ده كان هكذا صلى الله عليه وسلم لا هو أبيض قوي ولا هو أسمر لكن كان صلى الله عليه وسلم فيه بياض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم ما كانش طويل وما كانش قصير كان بين هذين لا هو شديد الطول ولا هو شديد القصر كان حسن الجسم كان عريضا وقويا صلى الله عليه وسلم وكانت رأسه كبيره وكان شعره فيه تثني شعر النبي ما كانش ناعم خالص كان فيه تثني قليل ما كانش مجعد ولا كان مسترسل شعره طويل كان يصل إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم كان ذو لحية وكان صلى الله عليه وسلم لحيته سوداء وتوفي وليس في رأسه في رأسه ولا في لحيته أكثر من نحو عشرين شعر بيضاء صلى الله عليه وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة لكن لم يدب الشيب في رأسه كثيرا وإنما شاب بعض رأسه فيه قال شيبتني هود وأخواتها كما هو معلوم وكان كث اللحية يعني لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة لم تكن باللحية ذات الشعر القليل وإنما كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثيفة حتى كانت تملأ نحره تح- تملأ الرقبة خالص صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية وهو يا جماعة اللحية حكمها ايه في الشرع الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة متفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اللحى محمول على الوجوب محمول على الوجوب ده كلام الأئمة الأئمة الأربعة عشان واحنا ماشيين كده نتسنن نعرف الأحكام نعرف هو اللي, اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم عشان هنيجي في الحلقة الجاية ونفرق في قضايا مهمة قوي في السنة هنقول يعني ايه سنة تعبدية ويعني ايه سنة من سنن العادات علشان الأمور ما تبقاش مختلطة علينا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وقال أطلقوا اللحى وأحفوا الشارب خالفوا اليهود والنصارى فأمرنا إن احنا نكون كذلك مميزين وكان هو صلى الله عليه وسلم ذلك وانتوا عارفين يعني المشاكل دي هتتحل والله المشاكل الفقهية يا عم الشيخ فلان بيقول سنة وفلان بيقول واجب وفلان بيقول مباح وفلان بيقول لك دي من سنن العادات احنا هنخلص الموضوع خالص من خلال مدارستنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم طب هو كان ايه في حد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد من شعر لحيته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملتحيا حد قال الكلام ده طب باتفاق انه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية ولحية كثيفة واللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه به واحنا قاعدتنا في مسألة الهيئات وفي هذه الأمور من تشبه بقوم فهو منهم فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي رفقته النبي صلى الله عليه وسلم كان شاربه يحفيه كان الشارب يحفيه فيبالغ في قصه يبالغ في قصه صلى الله عليه وسلم جبهة النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الجبهة واسع الجبين وكان العرق يتصبب في وجهه كحبات اللؤلؤ عينيه صلى الله عليه وسلم كانت مرسومة شديد سواد العين في شدة بياض النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنقول عليه النني ده كان آه، لونه أسود لونه أسود شديد السواد والبياض شديد البياض صلى الله عليه وسلم الحاجب حواجب النبي صلى الله عليه وسلم كانت رفيعة لم تكن بثقيلة وكانت طويلة فيها تقوس فيها تقوس والحاجبين متقاربين متقاربين بينهما عرق يظهر عند الغضب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب تلاقي فيه عرق نافر كده ظاهر يظهر عند غضبه صلى الله عليه وسلم أما الأنف فكان طويل الأنف في رقة الأرنبة مع حدب في الوسط الحدب ده يعني في منتهى الأنف كان يبقى فيه تقوس كده يسير وكانت الأنف أنفه صلى الله عليه وسلم طويلة مع إنه ال- رقة الإيه الأرنبة أسنانه صلى الله عليه وسلم كانت مفلجة وكانت بيضاء ناصعة البياض وكان إذا ضحك كأنه من ثناياه تتلألأ النجوم تحس ان ال- البياض ده متلألئ كده كتلألؤ النجوم في السماء وكانت عر- عنقه صلى الله عليه وسلم رقبة النبي صلى الله عليه وسلم عنقه كانت ايه كانت كانت طويلة كانت كإبريق الفضة عارف الإبريق اللي, اللي بيوضع كده منه الماء الإبريق الفضة ده كانت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم تشبه ذلك وكانت الذراعان فيها طول ومشعرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آه، في ذراعه شعر وكان فيها طول وكان صدره صلى الله عليه وسلم أجرد ما كانش في شعر كثير في آه، صدره صلى الله عليه وسلم كان قليلا وكان طويل المسربة اللي هو شعر الصدر إلى السرة الشعر اللي بيبقى من عند الصدر إلى السرة كان هنا كان دقيق كان آه، هنا شعر قليل وفيه طول هكذا كان صلى الله عليه وسلم وكان ظهره كأنه سبيكة فضة وكان الخاتم خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم تشبه بيضة الحمام كان جميلا صلى الله عليه وسلم طب لبسه بقى كان صلى الله عليه وسلم أنيقا جميلا يحب الجمال صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس ايه كان يلبس من انواع الثياب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان منوع ما كانش ليه لبسه واحده كان يلبس من شتى انواع الثياب وكان وخدوا بالكم بقى عشان هنبتدي نناقش قضايا مهمه في قضيه اللبس كان يتجمل للوفود ولصلاه العيد ولصلاه الجمعه وندبنا وحثنا أن نتجمل وأقر من رغب أن يكون ثوبه حسنا الرجل قال له إن الإنسان منا الواحد منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله جميل وكان يحب يلبس لبس جميل ورغبنا في ان احنا نظهر نظهر نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا لكن قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان يعني إيه البذاذة البذاذة يعني ان الواحد ما يهتمش قوي بلبسه انه ما يبقاش طول الوقت ما يقدرش لازم يقف قدام المرايه قبل ما ينزل كل يوم بالربع ساعه مش لازم قوي كده ساعات يلبس لبس عادي وساعات يتجمل ليه كده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصه هو في واحد في الدنيا ممكن يكون بيعبد ثوبه اه في واحد ما يقدرش وهو لابس الثياب الفلاني ده يصلي فيه ازاي ويتوضى وبتاع ده اللبس ده جايبه بالافات فمش هينفع وفي واحد يقول لك معلش أبقى أص... آه، اصل لو دخلت الجامع دلوقتي والحذاء ده اصله ثمنه قد كده واللبس ده لما اروح البيت ابقى اصليه وفي واحد اللبس نفسه عنده شهوه تلاقيه ممكن يصرف آه، ماله كله او جل ماله على كده علشان ايه عشان الناس تقول عليه ان هو بيلبس الماركات وان هو ابن ناس وانه بيفهم في المعاني دي فممكن اهم شيء عنده ايه كلام الناس اهم شيء عنده ايه المخيله ال- آه، الكبر والعياذ بالله انه يفتخر على الناس ويتعالى على الناس انه دايما كده انما يحب ان هو يبقى شكله جميل دي ما فيهاش مشكله وعشان كده عايزين نحط ضابط هنا في هذه القضيه يبقى اول حاجه كونك تبقى لابس جميل كونك تبقى انيق ده مطلب شرعي ده النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على كده وهو كان بيطبق كده صلى الله عليه وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم عايزين بقى نشوف الموضوع ده النبي وصله لنا ازاي راى آه، ابن راى عمر رضي الله عنه رجلا من الصحابه اسمه عطارد التميمي رآه في السوق وعليه يعني جايب حله حله آه، سيراء يعني كانت آه، من حرير وكان هذا الرجل عطارد ده كان يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت عطارد يقيم في السوق حلة سيراء جايب لبس وفي حرير لبس ملوك قال فلو اشتريتها فلبستها لما شاف بص سيدنا عمر فكر في ايه لما لقى في السوق اللبس ده الغالي ده قال طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بيه قال له ايه رايك طب ما نشتريه علشان لما وفود العرب يجوا يجوا يشوفوا ان انت في احسن آه، لباس وفي افضل هيئه قال فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب اذا قدموا عليك ولبستها يوم الجمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة والحديث في الصحيحين العلماء استفادوا إيه؟ إن النبي لما نهى لما اتكلم ات- علق على إيه؟ إن ال- الهيئة دي وإن اللباس ده كان من حرير بس ما اتكلمش ما قالوش مش لازم يا عمر ان احنا نلبس اللبس ده مش لازم اتجمل يعني لوفود العرب ومش لازم اتجمل في يوم الجمعة البس اي حاجة يا اخي ما قالش كده فلما سكت عندنا حاجة اسمها السنة التقريرية النبي اللي يسكت عليه معناه انه اقره ومعنى ان اقره يبقى مشروع ان الشيء ده مباح او مستحب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر قال له طب ما اشتريها لك لما النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلقش ما عقبش على دي العلماء استفادوا انه يشرع وقد يندب يستحب تاخد ثواب ان انت اذا خاطبت الناس ان انت اذا كنت في محفل من المحافل اذا كنت في مكان من الاماكن اللي ح- ترى فيها ويستحب ان تكون في هيئه جميله فيها ان انت تتخذ هذا الثوب الجميل دي سنه دي ايه دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ الالباني من حديث عبد الله ابن سلام انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في يوم الجمعه يقول ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعه سوى سوى ثوب مهنته فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا وهو يوم الجمعه قال لهم يا جماعه اشتروا ثياب يبقى ده بتاع يوم الجمعه علشان انه هذا اليوم يجتمع فيه الناس فيبقى الناس في هيئه جميله ونظيفه وانيقه ان الله جميل يحب يحب الجمال. طيب يبقى قلنا اول حاجه ادي اول اول آه، شرط او اول معنى نراه في هيئته صلى الله عليه وسلم انه يكون جميل والجمال ده بيوجه لخدمه مقصد شرعي في تجمعات الناس وفيما شابه وقلنا تاني حاجه انه ما يكونش اللبس ده انت قلبك متعلق بيه عشان الدنيا ما تدخلش قلبك فبالتالي لازم تبقى احيانا كده ما الموضوع ده ما يبقاش كل اهتمامك فيه عشان تحقق معنى آه، البذاذة من الإيمان ثالث حاجة البس ملابس أهلك وقومك وما تخالفهمش وهنا أنا عايز أتكلم علشان الناس تفهم الضابط ده قوي في حاجة اسمها يا جماعة لباس الشهرة لباس الشهرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وحسن الشيخ الألباني قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله في لفظ ثوب مذلة لبس الشهرة اللي هو إيه أنت راجل طيب فتروح جاي لابس لبس العلماء العلماء مثلا في بلدنا مثلا معروف علماء الأزهر ليهم هيئة معينة او مشايخنا المشار اليهم معروفين مثلا بهيئه معينه إيه مثلا في الخليج بينتشر لبس الغطره فتلاقي بعض الناس تلاقي اخ من الاخوه يروح جاي ولابس الغطره دي بيتشبه بالعلماء الغطره ليس فيها نص شرعي الغطره دي من الحليه واللجنه الدائمه ليها فتوى معروفه في ذلك انه اللبسه الخليجيه دي لبسه عرفيه يعني انه يجوز لبسها اه يجوز لانها من جمله المباحات زي ما بن- بالظبط عارفين ملابس المغاربه اللي البرانس والهيئه المعروفه ليهم هيئه معروفه مثلا في بعض البلاد الاسلاميه اخرى مثلا بينتشر بعض الانواع من زي لبس البك- الباكستانيين والهنود ونحو من هذا بتبقى فيه انواع مختلفه عرفيه المهم م- مفيش حاجة اسمها زي في الشرع لكن في حاجة اسمها ضوابط في اللبس في حاجة اسمها ضوابط في اللبس يعني زي ما عارفين لما بنتكلم في, في آه، ضوابط آه، لبس المرأة والحجاب الشرعي هي قريبة منها أوي يعني أول حاجة اللبس ده ما ينفعش راجل أو امرأة نفس ال- نفس الحكم إنه يكون لبسهم غير ساتر للعورة فما ينفعش عشان خاطر الشباب النهارده لما طلعت التقاليع وطلعت الموضات فيلبس شورت مثلا بالذات في الصيف ولا حاجه ويكشف عن شيء من الركبه هذا لا يجوز لانه الفخذ عوره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او ان هو يلبس اللب... يعني يكون اللبس مجسم للعوره فبالتالي عشان كده بنقول للنساء ما تلب- ينفعش تلبسي بنطلونات حتى لو جت قالت لك ما انا ساتره اهو البنطلون شويه مفضفض لكن يجسم يجسم عظم المراه او يجسد جسدها فهذا لا يجوز فبالتالي اول حاجه انه لا يشف ما يبقاش خفيف ون- و- ولا يستر ما تحته يبقى لا يصف وفي نفس الوقت لا يشف ولا يصف ما يبقاش مجسم وما يبقاش ي- آه غير ساتر لعورة الإنسان وطبعا إذا كنا بنتكلم في هذا الأمر يبقى بالتالي لازم يكون هذا إذا كان بقى الكاشف للعورة أصلا مش حاطط عليها أصلا أي شيء يسترها يبقى من باب أولى والكلام زي ما قلت للرجال وللنساء في نفس الوقت قلنا إنه ما يكونش اللبس ده الواحد فيه متشبه بحد من الكفار أو من الفجار لانه كده الناس انا لو ماشي في الشارع وانت حلق حلاقه معينه ولابس لبس معين وحاطط حزازه وحاطط كذا وعامل كذا إيه، ده مش ممكن يكون انسان ملتزم ويعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى بعدين انت شكلك شكل المغني او شكلك شكل الممثل او شكلك شكل الراجل الفلان او فلان فما ينفعش ان احنا نتشبه بهم ليه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم واحنا ما ينفعش ان احنا نبقى منتمين لغير سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اكتبوا معايا الضوابط دي عشان ما- تبقى معروفة يبقى واحد لا يصف ولا اتنين لا يشف تل- يكون ساتر للعورة ثلاثة انه ما يكونش متشبه فيه ب- لا بلباس الكفار ولا بلباس الفجار بالنسبة للرجالة ما ينفعش يلبس الحرير لا يلبس الحرير وإن كان هذا جائز في حق النساء اكتبوا معايا الحاجات دي ناخد الاتصال عشان الناس اللي معهمش ورقة وقلم يجيبوا الورقة والقلم عقبال ما ناخد الاتصال ونكمل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بعدين يا الشيخ عايز أسأل حضرتك سؤال بس.
اه اتفضل
هو أنا حضرتك آه، أنا لسه يعني ممكن إيه، سايب من فترة صغيرة جدا. قربت من ربنا بقيت معاه ووصلت قريب منه أوي. حضرتك سامعني؟
لا علي صوتك شوية ألو أنا سامعك بس علي صوتك شوية اتفضل اتفضل طيب خيرا انقطاع انقطع الاتصال خدنا كده كام حاجة يا جماعة الأربع شروط دول تل... خامس حاجة ألا ينوي به الخيلاء والشهرة اللي جينا برضه في وسط الكلام ما ينفعش ان انت تلبسه اه ينزل بقى الشاب اللي لابس بقى الماركه الفلانيه يقول له دي الماركه الفلانيه ده انا جايب زاره مش عارف ايه ده انا جايب كذا لا ينوي فيه الخيلاء ولا ينوي فيه الشهره ليه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من آه، لباس الشهرة من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مزلة وكذلك الألوان بقى هيجي دلوقتي الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الوان مختلفه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس بردين بردين اخضرين ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس حله حمراء ما كانش احمر خالص لانه نهى عن الاحمر الخالص ده والعلماء اختلفوا في توجيهه انه الاحمر الخالص ده ليه فليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكن بكل حال النبي صلى الله عليه وسلم الاحمر التام ده انما كان هو صلى الله عليه وسلم يلبس لبس مثلا احمر وفيه خطوط بيضاء او خطوط سوداء رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس أن- الوان مختلفه فما ينفعش الرجاله بقى تلبس الوان تشبه الالوان اللي بتلبسها النساء يعني في الوان كده احنا ما- ما ينفعش الراجل يلبس فوشيا يعني ما ينفعش الراجل يلبس فيه الوان كده ما تنفعش دي يلبسها الرجاله فبالتالي إيه، في ملابس للنساء وفي الوان خاصه بالنساء ونفس الكلام بالنسبه للرجال وفي نفس الوقت من الضوابط ان هو حال لبسه يتذكر نعمة الله عز وجل عليه عشان كده قلناها في آخر الخ- الحلقة الماضية الدعاء الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول كده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في سنن أبي داود عرفنا الضوابط دي علشان خاطر القضية دي كتير من الناس ما بتشكل عليهم يعني آه، انتوا عايزيننا لما نقعد نوصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول النبي صلى الله عليه وسلم كان آه، لبسه هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم طب عايزين نتخيل مع بعض كده كان لبسه كان عامل ازاي طب خلونا نعرض لكم دلوقتي مجموعة من الصور المرة اللي فاتت عرضنا لكم آه، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم خلونا دلوقتي نعرض ليكم بعض ال- الصور برضو من نفس المكان اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت المقتنيات دي كلها في آه، اسطنبول في تركيا آه، فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف ال- الصور دي هنشوف نعله صلى الله عليه وسلم وقدمه صلى الله عليه وسلم وهنشوف آه، شعره من آه، لحيته صلى الله عليه وسلم ومن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وهتشوفوها كده واحنا بنقول الموضوع نعله صلى الله عليه وسلم شايفينه دلوقتي نعل النبي صلى الله عليه وسلم شكل الصندل اللي احنا آه، في ال- اللي احنا بنقول عليه دلوقتي بتعبيرنا هو ده النعل وده اللي بتعبيرنا احنا بنقول عليه صندل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت قدمه كبير صلى الله عليه وسلم دي نعله صلى الله عليه وسلم لما ن- عايزين واحنا قاعدين بنعرض لكم الحاجات دي نقول لكم تأصيل للموضوع وهيئته صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه و- وسلم زي ما قلنا لبس شتى أنواع الثياب وكان صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الحلل في حديث عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني حلو. دلوقتي شايفين شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعره صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا اظن يعني الحاجات دي احنا كده وانتم مستشعرين معايا شوفوا الحاجات وعايزكم تعيشوا زي ما احنا متفقين من اول الحلقه تعيشوا كانكم دلوقتي في مجلسه صلى الله عليه وسلم ومتخيلينه كده وحذائه اهو وعمامته صلى الله عليه وسلم وادي قدمه صلى الله عليه وسلم شوفوا آه، يعني صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده كانت قدمه فيها طول صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايزكم تتخيلوها معايا وتتخيلوا قدامكم كده هيئته كانت عامله ازاي وزي ما وصفته لكم صلى الله عليه وسلم في اول الحلقه تخيلوه وعيشوه في وجدانكم لانه اظن ده من امتع الاشياء ان احنا ن- نراها صلى الله عليه وسلم هنا لو انتوا واخدين بالكم الاشياء دي اللي حاطينها دلوقتي في المتحف حاطين فيها آه، شعر من لحيته صلى الله عليه وسلم شعر من لحيته صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا متفقين مع بعض طول ما احنا في الحلقه الناس معايا بتكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنه من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايزين نكثر من الصلاه من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشر مرات وجبت له شفاعة النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كنت بقول لكم في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني إنه ابن عباس مرة كان رايح يكلم الخوارج فلبس لبس جميل وأنيق فأول ما دخل عليهم راح قالوا له إيه اللي أنت لابسه ده يا ابن عباس ينفع كده يعني ينفع الواحد يلبس لبس ده يعني دلالة على الطرف فقال ابن عباس وما يمنعني عن ذلك وقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس أحسن لبس صلى الله عليه وسلم بس هو الفكرة في إيه؟ الفكرة إن اللبس ده زي ما قلت اللبس ده ما بياخدش حاجة من القلب يعني ما فيهوش اسراف ما فيهوش مخيله انا مش بعمل كده علشان خاطر الناس تقول عليا كذا لا لا خالص انما هذا امر يحبه الرحمن فالله جميل يحب الجمال فانا احب ان اتحبب الى ربي بحسن هيئتي بحسن هيئتي فاهمين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من اللبس ابن القيم بيقول إيه نوعية اللبس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبسه ابن القيم في زاد المعاد زي ما اتفقنا هناخد منه فقرات ونشوف الهدي من كلام ابن القيم قال كان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن أغلب لبس النبي كان إيه من الملابس القطنية وربما لبسوا ما نسج من الصوف وما نسج من الكتان وقال ابن سيرين حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن وسنة نبينا أحق أن تتبع قالوا العلماء قصد ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل فيتحرونه على اعتبار أنه هو يعني أغلظ الثياب وربما يكون دليل على البذاذة ويبقى ده دليل على ان الواحد بيجاهد نفسه فبيلبس أسوأ أنواع الأقمشة يعني فكانوا يتحرون ذلك ويمنعون أنفسهم من غيره وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرة وليس هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به ورغب فيه وداوم عليه هو أن هديه في اللباس أن يلبس ما يتيسر من اللباس عندك أنواع مختلفة من اللباس ففي لباس يكون يكون غالي الثمن لو عندي المقدرة ان انا البس لبس جيد مفيش مانع من ذلك طب ده طرف لما يبقى ازيد عن الحاجة لما البس اللبس ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده كان يجعله للوفود كان يجعله لصلاه الجمعه نجعله للدعوه نجعله لكذا يبقى لا باس انما بعمله كده خلاص من باب يعني الخيلاء هو ده اللي ممنوع منه ينفع البس لبس ع- يعني بثمن غالي اه بس بالشرط ده طب ايه المطلوب الافضل طب اقول لك انا هلبس اسوأ حاجه هلبس يا عم لو بادنى ادنى انواع الثياب عشان ابقى زاهد لا ده مش علامة الزهد أبدا ولا كذلك بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية وليه كلام آه، كثير في مجموع الفتاوى بيتكلم فيه عن هذه القضية بيقول فيه إنه اللي يعمل الكلام ده تزهدا ده بالعكس آثم لأنه ده يدخل تحت مسمى لباس الشهرة عشان الناس تقول عليه زاهد هنا يأتي المنع ناخد الاتصال ده ونكمل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته وبركاته
أهلا ازي وسهلا حضرتك يا شيخ آه، أم، شيخ دلوقتي شاع بين النساء وبين ال- الرجال آه، أم، ماركات معينة بيلبسوها وبيظهروا بيها وطبعا الحاجات دي مشهورة فهل وفي حاجات كمان بتبقى شربات بيلفوا بيها رأسهم فهل ده آه، جائز ولا لا وبرضو آه، للنساء معنى كلمة آه، تفلة هل النساء انها تخرج تافله معناها ان العبايه اللي هي بتلبسها او ال- الحاجه اللي هي بتلبسها ما تبقاش فيها اي نوع من اي حاجه خالص ولا ايه حاضر جزاك جزاك الله الله خيرا خيرا أول حاجة طبعا لو الإشاربات اللي بتتعمل دي ما بين الرجال وما بين النساء وبعض بيعملها آه، زي هيئة آه، بعض مثلا آه، اللاعبين أو أو من شابه احنا نقول ان هو الامر منضبط بالظبط بالضوابط اللي احنا اتكلمنا عليها لو انا متشبه انا متشبه باللعيب الاجنبي فلان او بالممثل علان او بكذا نقول له من تشبه بقوم فهو منهم هيجي يقول هو حرام يعني فيها ايه يعني لما اربط راسي بكذا ولا البس ال- الماركه الفلانيه دي اه البس الماركه دي علشان خاطر اتخايل بيها لا انما البسها لانها جيده لانها آه، يعني اكثر نفعا بالنسبه لي آه، خامتها كويسه ال- هي نفسها مصنوعه بطريقه جيده لا باس انما البسها عشان الخيلاء هو ده المشكله انما حديث التافله معناها اولا انها تخرج غير متعطره تخرج غير متعطرة لأنه معروف أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد في هذا الأمر وقال فهي زانية لأنها يسمى منها هذه الرائحة فتجذب آه، الناس بالذات الرجال إليها ومعلوم مسألة الافتتان ما بين الرجال وبين النساء فليخرجن وهن تفلات غير آه، م- متعطرات غير متعطرات إنما تلبس عبايتها تلبس عبايتها الساترة لجسدها اللي لونها أصلا مش فيه زينة في نفسه في نفس الوقت طبعا اللبس ده لا يشف ولا يصف ولا فيه أي نوع من التشبه بلباس الكافرين ولا بلباس أهل الفجور ونحو من هذا الشروط المعروفة في لباس المرأة المسلمة والله تعالى أعلى وأعلم احنا كنا بنقول كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة شيخ الإسلام قال ان ده يعتبر ثوب شهرة وكان كان أبو الفرج ابن الجوزي يقول أكره من اللباس اللي بيرقع ثوبه ويعمل كذا عشان يظهر ان هو متزاهد يقول ليس من لبس السلف وانما كان يرقعون للضروره بعض الناس تبقى عايزه تلبس المرقع ده عشان يظهر ان ده من سمات الزهد لا لما كان الصحابه ما عندهمش لبس وعنده هذا اللبس فلابد ان يرقعوا كان بيعمل كده وانما كانوا يرقعون للضروره ثانيا لانه يتضمن ادعاء الفقر وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعمة الله عليه ثالثا إظهار التزاهد وقد أمرنا بستره الزاهد مش اللي الناس تقول عليه زاهد اللي يكون فيما بينه وبين الله كذلك رابعا أنه تشبه بأحوال المتزحزحين عن الشريعة ومن تشبه بقوم فهو فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا لبست ما أباحه الله لك من الثياب مظهرا لنعمة الله عز وجل فإنك مأجور على ذلك ولو كانت ثيابك كما قلت في غاية النفاسة وابن القيم يقول في الزاد يضع لنا الموضوع كله في كلمتين بيقول ليس الدني من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع لبس الدني من الثياب في وقت يكون مذموم ووقت يكون هذا مستحب أو محمود إمتى يكون مذموم قال يذم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا ومسكنا كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله تبارك وتعالى تعالوا احنا الضوابط دي كانت لازم منها بس تعالوا نرجع لهيئته صلى الله عليه وسلم وأناقته صلى الله عليه وسلم كان لي كان يلبس كما قلت أحلى الثياب ويلبس الحرة الحمراء ولبس بردين أخضرين وكان يلبس القميص عارفين يا جماعة لبس لبسنا ساعة ما بنيجي في العمرة أو في الحج حال النسك أهو هو اللبس ده إنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ إزارا ورداء كان هذا هيئة من هيئاته وكان يلبس القميص اللي احنا بنقول عليها احنا في مصر بنقول عليها الجلبية ده اسمه قميص كان يحبه وكان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم الثياب الثياب القميص ومن الألوان الأبيض وكان يصل إلى نصف ساقه نص الساق أنا هنا بقى عايز أقول كلام ووشوش كده في آذان المسلمين والمسلمات يعني يا شباب والشباب عارفين الكلام ده كويس يعني لما طلعت موضة البنتكور والشباب تلبس لمنتصف الساق ويمكن لغاية الركبة وبقت موضة عادي ويلبس وبالذات في الصيف يمشي بهذه الهيئة ومفيش مشكلة دي موضة إنما لما كان حد يلبس الثياب دي يقول لك الثياب القصيرة ودي مظهر للتشدد ومظهر لكذا احنا مالنا احنا مين بيعمل ايه انا ليا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الاحاديث كان صلى الله عليه وسلم يلبس احيانا القميص الى نصف ساقه وقال هكذا ازرة المؤمن أزرة المؤمن إزار المؤمن لغاية فين قال إلى النصف من الساق إلى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم يعني البنتكور لما يبقى موضة الناس تلبس ولما نقول هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ده تشدد عايزين نبقى على الأقل فاهمين أحكام الشرع في هذه المسائل عشان كده الموضوع ده هيفتح معانا قضية قضية الإسبال قضية الإسبال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري قال ما أسفل من الكعبين عارفين الكعبين العظمتين الناتئتين دول اللي في آخر الساق أدي الكعبين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسفل من كده ففي النار وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقرأها ثلاثا فقال أبو ذر خابوا وخسروا خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسبل والمنان المنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل والمنان اللي بيمن على الناس بما أعطاهم إياه يعمل الخير وبعد كده يقعد يمن عليه يمنون عليك آه كما قال الرحمن سبحانه وتعالى آه آه المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يحلف كذب عشان يروج لسلعته أول, أول واحد مين المسبل والحديث صحيح مسلم وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ففي وعيد شديد قوي في الموضوع الأمانة العلمية بتقتضي ما يلي إن العلماء بعضهم وجه الأحاديث دي كلها على إنها كانت مظهر من مظاهر الكبر وعشان كده قالوا إذا خلا من الكبر بعض الناس ذهب إلى القول بالكراهة وروي ذلك عن جمهور العلماء لكن بعض المحققين من أهل العلم وحسق لكم كلامهم قالوا لا الموضوع على كلتا الحالتين سواء أراد الخيلاء أو لم يرد والفريق الأولاني اللي قال إن الإسبال ده مكروه استدلوا بالحديث اللي في البخاري من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه الله يوم القيامة فسيدنا أبو بكر قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري عارفين واحد لابس بنطال مثلا وكل شوية ينزل من على الكعبين فقال إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك أعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء فعرفوا انه المشكلة كلها دايرة على الخيلاء فعشان كده وجهوا الحكم الى الكراهة العلماء ردوا على الكلام ده ابن حجر في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 259 قال إن رواية الترمذي فيها زيادة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا الكلام ده للرجالة إنما النساء تطول علشان يبقى أسطر ليها فقالت إذا تنكشف أقدامهن فقال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه قال ابن حجر فهمت أم سلمة الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أو لم يكن فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال ثم قال رحمه الله وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء يبقى حديث المسبل ده في حق مين؟ في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم على فهمها النبي أقرها على الفهم ده إنه الإسبال مطلقا لا يجوز وقال ابن حجر رحمه الله وأما الإسبال لغير الخلاء لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه الكلام ده في الفتح الجزء العاشر 263 وقال ابن العربي صاحب أحكام القرآن من أئمة الملكية لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا لأن الأحاديث الأخرى متناولة لذلك وقالوا بل الإسبال مظنة الخيلاء فالمسألة بتاعت الخيلاء دي مسألة الكبر دي خطيرة قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار أو قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الشيخ ابن عثيمين ليه كلام في تقرير هذه المسألة فقال عند شرح حديث من جر ثوبه خيلاء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار فهنا عقوبتين وعقوبتين مختلفتين قال فهذا مما يجعل ان احنا نحمل الاحاديث اللي ما اتذكرش فيها الخيلاء على هذا الاحاديث ممتنع ويبقى الاسبال على هذا الوضع غير جائز الشيخ الالباني ليه كلام جيد قوي في المسألة دي قال ايه اللي بيستدل بحديث سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر بيقول له ايه بيقول له كل شوية ينزل الثوب ده فانا بقعد اتعاهده انما هو سيدنا ابو بكر قال له انا بلبس لبس طويل و ومش عارف ايه الحكم فالنبي قال له لا لا لا اللبس ده مش خيلاء قال له انا بلبس لبس قصير بس للاسف ساعات ينزل فيصل الى ما بعد الكعب فعشان كده يحمل هذا الأمر الحديث ما أسفل من ال- الكعبين في النار يحمل على ظاهره علشان على الأقل نخرج من الخلاف ده وما نبقاش حاطين نفسنا في موضع من مواضع الشبهة ومن ال- آه الاستدلالات القوية اللي استدل بيها الفريق آه الثاني هذا الذين قالوا بحرمة الإسبال مطلقا حديث وصية سيدنا عمر لما طعن معروف ان سيدنا عمر لما طعن وبقي مدة بعد طعنه دخل عليه شاب فهذا الشاب كان مسبلا إزاره فقال سيدنا عمر ردوا علي الغلام فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك فما ما عدتش فلو كانت المسألة مكروهة أو كانت المسألة يعني من المباحات ما كانش سيدنا عمر وهو على فراش الموت يحذر الصبي من هذا الأمر إذا قضية الإسبال دي قضية فيها تشديد من الشرع فبالتالي إحنا م- دايما لما بنقول الكلام ده إيه المشكلة؟ المشكلة إن الأعراف عندنا مختلفة المصريين عارفين الكلام اللي أنا هقوله ده كويس إنه لما كانوا يطلعوا زمان وحد يلبس مثلا بنطال ولا حاجة أعلى من ال- من الكعبين يقول لك ده بنطلون فؤاد المهندس وهزار وضحك وبتاع ويطلع الراجل يعمل كذا فيعملوها كوميديا وبتاع وانا اللي انا متعجب له وانا بقول لكم انه الشباب لما لبسوا البنتكور ما حدش قال حاجه موضه والغرب كلهم ممكن يلبس كده يبقى تبقى موضه وكله يلبس وفيها ايه ولبس شبابي ومفيش مشكله انما لما يجي حد يجي يقول دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويا جماعه الاحاديث فيها تشديد وفيها كده يرمى بالغلو ويرمى بكذا ليه بيرمى بكده علشان بيخالف عادات الناس وعادة لو انت قلت عكس عادات الناس يبتدي الناس تقفل منك وتقول لك يعني مش مسهلها مش مبسطها قافش قوي في الموضوع موضوع اسهل من كده هي دي يعني اللي هنقف عليها ما هو ده المشكلة وهو ده المفهوم الخاطئ اللي احنا أصلا عايزين نصححه في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا لما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهى عنه ونمتثل لما أمرنا به يبقى هو ده الميزان وهو ده الأمر المعتبر فلو أي واحد منكم النهاردة سمع الأحاديث دي وخد الواجب العملي وقال أنا هبقى زي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهينزل هو غالب لبسه ان هو يلبس قميص وبنطلون مفيش مشكله المهم يكون ساتر العوره ما يكونش مجسم ما يلبسليش البنطلونات المتسقطه ده ما ينفعش ده كده اسمه انتكاسه فطره ما ينفعش انه يلبس بنطلونات بقت محزقه بقت رجاله ايه دي يبقى ما ينفعش الكلام ده بحال انما بيلبس لبس فضفاض وكويس وساتر لعورته مفيش مشكله خالص البس الح- اللبس ده لانه مش آه، يعني غالبا دلوقتي لبس القميص والبنطلون والبدل والحاجات دي ما بقتش شعار على حد عادي انه ممكن يرتديها لكن لما يجي يقول طب انا بعد الحلقه دي ان شاء الله هنزل اشتري قميص ابيض وهنزل بيه صلاه الجمعه مثلا علشان احيي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله شراءك يبقى سنه ونزولك وإحيائك للسنة دي يبقى تؤجر عليه وتبقى كمان دخلت في من أحيا سنتي فقد أحبني لما واحد دلوقتي هيجي يقصر ال... يبقى لغاية الكعب يبقى علشان خاطر ما يدخلش في النهي ويعمل الكلام ده من بعد الحلقة يبقى عشان خايف يدخل في الإسبال يبقى دخلنا في حق النبي على الأمة ليه ما يبقاش يا شباب وليه ما نحيش السنة دي أنا عايز كمان نحط واجب عملي على حلقتنا النهاردة يبقى عمل وعمل يا ريت ابعتوا لي وهسيب لكم رقم التليفون وعايز الناس تبقى متفاعله معانا و- وكمان على الموقع على منهج دوت نت كتير من الناس بتقعد تقول يعني قول لنا الموقع عشان ما بنلحقش نكتب منهج m a n h a g دوت نت في المنتدى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابعت أو على الإيميل أنا عايزكم ت- إيه تعملوا إيه بقى عايز يبقى الواجب العملي على دي على حلقتنا النهاردة عايزين نتصدق بثياب ويكون ليه شأن عندك يعني واحد عنده ربنا مديله مثلا عنده ثلاث أربع بدل يتصدق ببدله واحد عنده كام ثياب حلو كده من آه، ال- بيلبسهم يتصدق بواحد ولا تيمموا الخبيث منه واحد هينزل ربنا موسع عليه هينزل يشتري لبسة حلوة ويسر بها عين فقير يديله لبس حلو يتلبس عشان مثلا ي- يصلي فيه او يوزع في المسجد كده بحيث ان الناس كلها تبقى تاتي المسجد في خذوا زينتكم عند كل مسجد يجي باحلى زينه عند المسجد عايزين يا شباب طيب ما كانش كده هات يا عم اللبس القديم اذا كنت انت يعني هتبخل هات اللبس القديم اللي انت ما بتلبسوش وتصدق به وتذكر قول النب- قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يبقى عملنا ايه انا عايز كده ليه عملنا ان احنا طلعنا حب الثياب ده من القلب وفي نفس الوقت يبقى منعنا الاسباب اللي ممكن آه، تبقى بتسبب تحاسد وعين و- ومشاكل دي كلها ان انت بتتصدق فده يبقى وقايه وحمايه ليك وقبل ده كله دي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الراجل زي ما قلت لكم لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم عنده غنم كثير لما شاف عنده مال كثير قال له أكل هذا لك قال تعجبك هي لك مين بقى يعمل الكلام ده ومين يطبق بقى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكرنا هذه المعاني عايزين كلنا نطبق التطبيق العملي ده في حلقتنا دي احنا كده ذكرنا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الثياب كان بيلبس ثيابه كانت ايه قلنا ساعات بيلبس البردين ساعات بيلبس ال- الرداء والإزار زي ملابس المعتمرين وملابس الحجاج وساعات بيلبس القميص والقميص بيوصل إلى نصف الساق وكان بيحب لبس البياض جدا صلى الله عليه وسلم أما غطاء الرأس بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلنسوة اللي احنا بنقول عليها الطاقية دي ال- الطاقية دي أو القلنسوة كان يلبس القلنسوة وكان يلبس العمامة المرة الجاية هنلف لكم كام عمامة كده ونوريكم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ورينا لكم العمامة بتاعته هنعملها بقى عملي نشوف التطبيق بتاعها ازاي على اساس احنا قلنا ولو مرة تلبسها ولو مرة تسننا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان يلبس العمامة وكانت العمامة عارفين الطرف بعض الناس كده بتبقى عارفة كويس الكلام ده يبقى ليها طرف من ورا بيقولوا عليه ايه ذؤابة بيقولوا عليه ذؤابه طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الذؤابه دي شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ذكر الكلام ده في زاد المعاد بيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه الا في المنام ده راي عند بعض اهل العلم فلما شافه في المنام فقال اللي هو حديث اسمه حديث اختصام الملأ الاعلى فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع الله يده ايد ربنا شكلها ايه اوعى يخطر ببالك انها زي ايدينا او زي اي شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقال فوضع يديه هو النبي صلى الله عليه وسلم خيل له ذلك ايه ايه الشكل ما يعرفش قال فوضع يديه بين كتفيه حتى وجدت بردها بين ثديي فقيل فقال له فيما يختصم الملأ الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات والكفارات فبيقولوا فالموضع ده الموضع اللي من ورا ده هو اللي, اللي وضع فيه ربنا تبارك وتعالى يده على آه، النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يوقر هذا فكان يضع هذه الذؤابة وكان يرخيها هكذا وكان ساعات يحنك يعني ايه يحنك يعني ياخد الذؤابه دي كده ويخليها واخده الحنك واخده اسفل الوجه يجعلها هكذا ويجعلها على كتفه الايسر فدي كده ملامح هيئته صلى الله عليه وسلم هنكمل ان شاء الله ونكمل في هديه صلى الله عليه وسلم في الحلقه القادمه بس زي ما اتفقنا على الواجبات وبالله عليكم يعني اوصيكم خيرا برسول الله صلى الله عليه وسلم بان احنا نطبق سنته علشان يبقى ده علامه محبته في قلوبنا اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا نفقته صلى الله عليه وسلم ويا رب واحد منكم كلكم إن شاء الله الليلة طروا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا شفيع